والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا دين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا دين نصير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى اسم اليوم يعني يشعرك بالهيبة يشعرك بهيبة وجلال الله عز وجل اسم اليوم يشعرك بالخشية اسم اليوم يملأك خشية لله تبارك وتعالى لا أقول خوف ولكن أقول خشية يشعرك بالهيبة يشعرك بالخشية ال- ال- اليوم واحنا بنتكلم عن هذا الاسم يختلف عن عن ايام كتيرة فاتت ايام كتيرة فاتت اتكلمنا عن الرحمن الرحيم اتكلمنا يعني عن عن رحمة الله وعفو الله عن كرم الله عن الحميد عن اتكلمنا عن معاني كثيرة كلها يعني تدفعك الى مزيد من الاحسان لكن انت لازم تعرف الله وتقدره حق قدره واسم اليوم يكمل معك كيف تتعرف وكيف تتعامل مع الله عز وجل اسم اليوم اسم الله القهار اسم الله القهار والهدف لو طلعنا من اليوم وانت امتلأ قلبك بخشية وهيبة والاستسلام للقهار سبحانه وتعالى لو تركت بيها معصية هتبطلها منذ أن عرفت هذا الاسم يبقى شيء عظيم جدا يبقى شيء جميل جدا اسم اليوم بيقول لك اعلم أنه القهار سبحانه وتعالى واحنا بكرة هنتكلم عن الودود وانا اول مرة اقول حلقة بكرة ايه فانا بقول لك من كام يوم كنا بنقول الحميد وبكرة بنقول الودود ولك ان تتخيل رقة و- و- وحنان وعطف و- ورحمة وحب ان تعيش مع اسم الله الودود لكن النهاردة خلونا نتكلم عن اسم الله القهار خليني قبل ما ابدا اسالك اسالك اربع اسئله اربع اسئله نبدا بيهم الحلقه عنوان ديننا اسمه الإسلام ديننا اسمه الإسلام يعني إيه كلمة الإسلام يعني إيه يعني إيه أنا مسلم يعني إيه إسلام السؤال الثاني إذ قال له على سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين طب ما هو كان مسلم يعني هي لما ل- لما قال له الله هذا الكلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين طب م- انا بقول لك الحلقه دي تدعوك للخشيه تدعوك للاستسلام لله تبارك وتعالى لما جه سيدنا ابراهيم يذبح ابنه السؤال الثالث لما جه سيدنا ابراهيم يذبح اسماعيل و- وحط السكين وخلاص هيذبح الايه تقول ايه؟ الايه في سوره الصفات تقول فلما اسلم وتله للجبين فلما اسلم كل ده ولسه بدايتها فلما اسلم السؤال الرابع والأخير هل اسم الله القهار يدعوك للخوف والرعب أم يدعوك للخشية أم يدعوك للاستسلام أم يدعوك يدعوك لإيه ينبهك إلى إيه ماذا يريد الله منك إذا عرفته باسمه القهار دي أربع أسئلة أنا بعرضها عليك في بداية الحلقة تعالوا ندخل ونقول ما معنى اسم الله القهار قهر أي أخضع أي سيطر فالله سبحانه وتعالى القهار فلا شيء في ملكه إلا خاضع له فلا شيء في الكون من المجرة إلى الذرة من الثرى إلى الثريا من الأرض إلى السماء من الحشرات إلى الأسماك إلى الطيور كل العوالم اللي في الكون كل عالم الطيور عالم الأسماك عالم الحيوان عالم ال- النبات عالم البشر عالم ال- فلا يوجد عالم من العوالم إلا وهو خاضع له زي ما بقول لك من المجرات إلى الذرات من الثرى إلى الثريا من الأرض إلى السماء الكل خاضع اسمع قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ليس قهر ظلم حاشا وكلا ليس قهر أي نوع إنما هو حكيم خبير فاطمئن هو هو قهر بحكمة وخبرة اسمع قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار اسمع قول الله تبارك وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اسمع قول الله تبارك وتعالى سبحانه هو الواحد هو الله الواحد القهار فجاء في القرآن قاهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وجاء في القرآن قهار سبحانه هو الله الواحد القهار وانت بتسمع اسم القهار المفروض يحصل في قلبك ايه وانت بتسمع الايات دي اللي احنا قلناها يحصل خشوع يحصل سجود يحصل استسلام يحصل هيبة يحصل خشية ده المفروض اللي يحصل في قلبك الكون كله خاضع كل الكون خاضع ال- القهار الذي أخضع وسيطر ل- على الكون كله فلا تجد سواه إلا خاضع له ما سوى الله مقهور بين يدي الله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قال للسماوات فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين مستسلمين لك يا رب العالمين الكون كله خاضع هذه هذه النقطة لازم تكون مستقرة جواك وتؤدي بيك إلى إلى هيبة وإلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون واللي يقول يا اخوانا كن فيكون يقول زل فيزول مش كده والله يحكم شوف الآية دي والله يحكم يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه أي حاجة بتحصل لو شاء ربنا أي حاجة حد عملها ولو شاء ربك ما ما تحصلش ولو شاء ربك ما فعلوه أحيانا واحد يقع عليه ضرر تحصل له مصيبة حد يظلمه والله الآية دي تبص تلاقيها على لسان الواحد ولو شاء ربك ما فعلوه م- م- ما كانش هيحصل القهار سبحانه وتعالى وإن توليتم شوف الآية تقول لك إيه وإن توليتم عن طريق ربنا وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله مش ممكن القهار كلكم مقهورين بين يديه ال- المعاني الآيات دي مثلها في القرآن مئات الآيات تعلمك أن الله هو القهار ال- ال- الذي خضع له الكون جميعا أنا عارف أن الحكاية دي أنت عارفها بس احنا اتفقنا أن باسمك نحيا عايزين نحيي هذه المعاني في أنفسنا ونعيش بيها لا نريد معرفة اللسان معرفة الوجدان لا نريد أنك تبقى عارف القهار بالكلام نريد أن تعرف القهار بمعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فت- فت- فتتخيل وأنا أقول الآن القهار فتتخيل هذه الآية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فتخشع بسماع الآية القهار وهو القاهر فوق عباده عمرك جلست مع نفسك تعيش مع هذه الآية تعيش مع أن الله تبارك وتعالى هو القهار فخضعت واستسلمت عمرك نظرت في السماء وقلت سبحان القهار اللي قهرها أن تقع على الأرض إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض كيف قهرها كيف جعلها كذلك فلا تسقط علينا كيف قهر السحاب ان هو ينزل نقاط ن- نشرب منها ونعيش منها ولم تنزل السحابة وهي ب 300 ألف طن لو نزلت علينا ت- تقتلنا و- وتدمرنا هي هي السحابة فيها الخير قهرها سبحانه وتعالى فجعلها تنزل المطر ولو شاء لنزلت علينا كالصواعق تقتلنا وت- وتهلكنا القهار يا اخوانا يعني يا اخوانا ببساطة كده اسم القهار بيضع المخلوقات كلها بين اختيارين اسم القهار بيضع المخلوقات كلها بين اختيارين إما أن تك- أن تكون مقهورا له طائعا له تفعل ما يريد باختيارك بإرادتك وإما أن يكرهك ويقهرك كرها لتفعل ما يريد عندك اختيار إما لأنه القهار إما أن تفعل ما يريد باختيارك وإما أن يقهرك ويكرهك لتفعل ما تريد السماوات والأرض اختاروا قالتا أتينا طائعين والملائكة اختارت خاضعين لله تبارك وتعالى والمخلوقات كلها ما خرجتش عن الناموس وعن القانون اللي ربنا وضعوا ليهم من الجبال من السماوات من الأرض من الطيور من الحشرات كله خاضع إنما أنت قال, له قال لك الله أنت حر فاختار يا جماعة أنت بين اختيارين الحلقة دي بتقول لك المعنى ده أنت بين اختيارين إما أن تخضع للقهار إما أن تذهب إليه راكدا أو يأتي بك راكدا إما أن تذهب إليه راكدا بإرادتك أو يأتي بك راكدا مقهورا مكهو- مكروها القهار سبحانه وتعالى في حديث قدسي جميل في المعنى ده ابن آدم أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد أتيتك بما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد أنت تريد والله يريد فإن سلمت لي فيما أريد أتيتك بما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد وما يشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه عرفت يا اخوانا المعنى اللي ابتدينا بيه يعني ايه اسلام يعني استسلام عنوان دينك كده انا مستسلم ليك يا رب عنوان دينك انا خاضع ليك يا رب عنوان دينك يا قهار انا مستسلم بين يديك فانك انت الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير حكيم وخبير وقهار كيف لا أستسلم كيف لا أستسلم بين يديك عرفت ليه سيدنا إبراهيم رغم أنه هو بيعمل حاجة مش فاهمها اذبح ابنك علشان يبقى أعلى مثل للبشرية في الاستسلام لله تبارك وتعالى مثل لما يدخل على دماغك تقول إزاي والموضوع صعب قوي في سورة الصفات اذبح ابنك واذبحه بإيدك إني أرى في المنام أني أذبحك أنا بإيدي مش هبعتك لمعركة هتموت فيها أني أذبحك وبعدين رؤية في المنام ما جالوش الوحي بشكل صحيح رؤية الأنبياء حق لكن الأمر برؤية في المنام وليس ب- بوحي ب- وليس بجبريل يأتي يا إبراهيم اذبح ابنك إني أرى في المنام أني أذبحك وتخيل قال يا أبتي فانظر ماذا ترى عشان ياخد معاه ثواب الابن قال يا أبتي افعل ما تؤمر ألقى شوف كلمة شوف إسماعيل العابد المستسلم لله وهو لسه غلام حليم لسه شاب صغير يا أبتي افعل ما تؤمر ده عنوان الحلقة النهاردة يا أبتي افعل ما تؤمر الله أمرك بهذا نعم افعل ما تؤمر يا جماعة احنا عبيد القهار سبحانه وتعالى احنا مستسلمين لله سبحانه وتعالى ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما شوف الايه بتقول ايه وحطوا سيدنا ابراهيم واتحطت السكينه و- وبدا يحرك السكينه فعلا و- و- والسكينه ما بتذبحش ويحرك السكينه السكينه ما بتذبحش يجهز السكينه ويخليها ويسنها ويخليها شديده ويحرك اتحركت السكينه فعلا عملها عملها وهو مش عارف ليه ربنا بيضرب مثل مثل بالاستسلام الشديد تقوم الآية تيجي بعد كده تقول لك إيه فلما أسلما ما كانوش مسلمين كانوا مسلمين تحقق الإسلام تحقق الاستسلام الكامل لل- رمز الاستسلام في الأرض عشان كده بنذبح كل عيد عشان ربنا يقول لك ر- احنا فدينا إسماعيل اذبح وانت بتذبح مش بس بتأكل الفقراء انت بتفتكر المعنى الكبير معنى دينك بتفتكر ان الموضوع ده كان استسلام لله تبارك وتعالى هو الطواف ايه غير استسلام لله سبحانه وتعالى ايه تفسير الطواف الناس اللي بتطوف دي بتعمل ايه بتعمل ايه غير انها مست... بتعلن استسلامها لله تبارك وتعالى باللبس اللي ربنا يريده بالط... بالسبع اشواط سمعنا سبع أشو- اشواط مستسلمين ما تأمر به يا قهار ننفذه ونأتيك من كل فج عميق نأتيك من آخر الأرض ننفق أموالنا كي نتعبد وكي نطوف وكي نقول لك استسلمنا بين يديك هي الأمر إيه غير رمز الاستسلام ليه بتلبس الهدوم دي ليه بتطوف الطواف دي- دون ليه بتروح بين الصفا والمروه سبع مرات انت مستسلم انت عبد مستسلم لله تبارك وتعالى ده عنوان الحلقه ليه لانه قهار وحكيم وخبير ولان الحلقات اللي فاتت بيحبك وعايز يدخلك الجنه وعايز يرحمك هو ليس قهر من اجل اذلالك أنت تتذلل له لأنه سبحانه وتعالى الرب العظيم ولكنه قهر لأنه الملك لازم, لازم تدرك من جواك من ربك كون أنه هو رحيم وغفور فلا بد أنه في نفس الوقت أن يكون موجود في قلبك جنب محبته أن تخشى أن تعصاه وأن يكون اسم الله القهار بيحرق حب المعاصي والشهوات في قلبك فاهمين عايز أقول لك إيه؟ يعني يأتي هذا الاسم فتتولد خشية الخشية دي تحرق المعاصي مش قادر أعصي لأنه الطهار مش قادر أعمل دي لأنه الطهار كما أحببته لازم تخشاه يا اخوانا المؤمن كالطائر زي اللي عارف الطائر اللي بيطير له جناحين جناح اسمه ال- ال- الرجاء في رحمة الله وجناح اسمه خشية الله ولو اتقطع جناح من الاثنين يقع الطائر ولو عشت بجناح واحد ما تكملش انت مح- الحلقة دي بتكمل لك صحيح هنرجع بكرة ان شاء الله للودود لكن الحلقة دي مهمة بالمعنى ده فهمت معنى الاستسلام وفهمت يعني ايه انا مسلم يعني ايه انا مسلم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين هل اسم القهار يدعوك انا بجاوب على الاسئله يدعوك للرعب ويدعوك للخوف ابدا بل يدعوك لايه يدعوك للخشيه يدعوك لايه يدعوك للهيبه لهيبه الله عز وجل تجيب الله سبحانه وتعالى يدعوك لايه يدعوك للخضوع يدعوك لايه يدعوك للاستسلام لما تعيش مع اسم الله القهار وتجلس مع نفسك كده دقائق وتقول وهو القاهر فوق عباده ممكن تجربوا الحكايه دي بعد الحلقه يا اخوانا تدخل اوضتك كده او تبص او تطلع في البلكونه وتبص للسماء وتقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وتظ- وتظل تردد الآية مش بعض الصحابة كانوا يقوموا الليل بآية واحدة تعرف كده تقعد مع نفسك ليلة تعيش مع اسم الله القهار يوم تعرف تعيش مع الآية دي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء مفيش حاجة مستخبية يوم القيامة مفيش شجرة تستخبى وراها مفيش حفرة تنزل فيها وتستخبى أرض المحشر أرض منبسطة كل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء القلوب لدى الحناجر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار تعرف تعيش ليلة ليلة بس واحدة عارف لو عشت ليلة هيحصل في قلبك ايه هيبة إجلال خشية تحرق المعاصي تيجي بعد رمضان تعمل معصية تقول طب واسم الطهار طب والطهار تعالوا نشوف يا جماعة نماذج لقهره سبحانه وتعالى تعالوا نعيش بسرعة ونشوف ونعدد ونطرق نطرق يعني ايه نطرق كل واحدة نقولها تطرق قلبك من ناحية طب اللي بعدها طب اللي- نقعد نطرق على قلوبنا وعلى عقولنا كيف قهر الكون قهر السماوات والأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قهر الشمس والقمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قهر الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قهر العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مش كنت عدم من الذي قهر العدم فجعل منه ناس بتتحرك وسفن فضاء وطيارات ومراكب وزحمة وبشر مين اللي قهر العدم مين اللي قهر التراب فقال له انطق يا تراب حد يصدق ان التراب طلع للقمر لولا ان قهره الله تبارك وتعالى فقال انطق اتكلم فكان إنسان يتكلم ويتحرك ويذهب ويأتي قهر ولا ما قهرش قهر الهواء فجعله لا يرى قهر العصاة اللي بيعصوه بالأمراض والأوجاع واسألوا على مرض الإيدز وانتوا تعرفوا قهرهم قهر العصاة بهذه الأمراض قهر البشر عن رؤيته فلا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى فلا ترى أبدا أي بشر شوف انظر إلى موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ليه خريت صعقا يا موسى تخيلوا موسى عليه السلام لم يحتمل موسى رؤية المتجلى عليه اللي هو, اللي هو الجبل فكيف برؤية الله عز وجل يعني ما قدرش يتحمل رؤية المتجلى عليه اللي هو الجبل فكيف برؤية الله عز وجل ثم مكنا في الجنة أن ننظر إليه ونرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحانه وتعالى انظر القهار سبحانه وتعالى في ملكه قهر الأمم الظالمة قهر الأمم الظالمة حتى إذا, حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء لكن القهار موجود اوعوا تفتكروا ان طول المدة وتركك تفعل ما تريد معناها ان القهار نساك ابدا معاذ الله حاشا لله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته شوف كلمه فرحوا بما اوتوا وصلوا الى قمه المستويات الحضارية في الرقي وكأن المعنى أن الله تبارك وتعالى القهار لم يأخذهم وهم ضعفاء فالقهار لتكون عبرة لا يأخذ الأمم الظالمة إلا ما توصل لمنتهى القوة لأن لو خدهم وهم ضعفاء أين العبرة لغيرهم فسبحانه وتعالى القهار يمهلهم ويمهلهم ويمهلهم لعلهم يعودوا فإذا وصلوا إلى منتهى القوة لم يأخذهم وهم ضعفاء خدهم في أقصى منتهى القوة وفي أعلى منحنى منحنى القوة ليكونوا عبرة لغيرهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد انظر فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد القهار سبحانه وتعالى وليه يا اخوانا احنا مش هنا في مكة احنا مش هنا عند الكعبة احنا مش عندنا آية عظيمة من القهار آية في بيت الله الحرام اللي أراد أبرها أن يهدمه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مش بتقرأوها كل يوم وبنعلمها لأولادنا يا جماعة يا أمهات وانت بتعلمي حدوتة قبل النوم لابنك وبتحكي له قصة الفيل علميه أن الله ذو الهيبة العظيمة ما تخوفيهوش مش عايزينه يخاف أسماء الله الحسنى مش عشان ولادنا يخافوا علشان يزدادوا هيبة وإجلال لله ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا طيرا يا إخوانا أرق المخلوقات طيرا أبابيل ترميهم بحجاب حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حد يصدق بهذه القهار سبحانه وتعالى القهار قهر الأمم الظالمة القهار انظر في عاد كيف يقول فيهم فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تيجي الريح تاخد البني آدم تقول قلباه انتوا مش شفتوش الأعاصير بتعمل ايه في الناس شوف عمل ايه في قوم لوط لما انتشرت فيهم الفاحشة القهار سبحانه وتعالى فجعلنا عاليها سافلها قالوا في تفسيرها أتى جبريل فأخذهم بجناحه فصعد بهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح ونباح كلابهم ثم وضعها على رأسها فخسف بهم الأرض فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طينة مشتعلة من سجيل منضود مسومة عند ربك يعني إيه مسومة معلمة كل حجرة نازلة مكتوب عليها اسم الراجل اللي هتقتله وهتضربه القهار يا اخوانا القهار الذي قهر إرادة البشر لإرادته يعني ايه قهر إرادة البشر لإرادته انت تريد اللي انت عايزه والله يدبر ما يريد المأمون أحد حكام المسلمين بيحكي, بيحكي عنه هذه القصة أنت تريد وتدبر شوف الآية تقول لك إيه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه خطط زي ما أنت عايز الله يدبر ما يشاء المأمون يأتي رجل ويسجن عنده والمأمون يكرهه ففي يوم وهو قاعد في مجلسه يقولوا له فلان المسجون دون موجود عندك فيفتكر المأمون غضبه منه فيقول فلان يصلب يصلب الآن يا رئيس الشرطة يصلب وأم كاتب الكتاب ادهوله فأم طالع رئيس الشرطة بسرعة وأطلق الرجل فالمأمون جن جنونه إيه اللي أنت عملته ده أنا لم أقل لك يصلب قال لا يا أمير المؤمنين لقد كتبت إلي يطلق أنت كتبت يطلق ف- فقال الدين الوضع فازداد غضبا وقال يصلب فضحوا طلعوا تاني قال يا امير المؤمنين لقد كتبت يطلق فقام كاتب والله ليصلبن فقام طالع مطلعه ثالث مره قال يا امير المؤمنين لقد اخطات الثالثه كتبت والله ليطلقن فسكت المامون وقال نعم نعم يطلق فمن اراد الله ان يطلقه لا يستطيع المامون ان يصلبه من سنين في أوائل القرن الماضي طلعت سفينة عظيمة جدا سموها تيتانيك كتبوا عليها هذه السفينة تتحدى القدر وكتب عليها كده لأنها سفينة ليس معمولة من طبقتين بحيث لو أصيبت الطبقة الأولى من الأخشاب ومن قوة غير عادية ووضعوا فيها المسارح ووضعوا فيها ووضعوا فيها الأغنياء ووضعوا ووضعوا ووضعوا وانطلقت في أول رحلة من أوروبا إلى أمريكا لتصطدم بجبل جليدي يقسمها إلى نصفين في أول رحلة القهار القهار إما أن تأتيه ركدا أو يأتي بك ركدا عرفتوا القهار يا إخوانا لا ده في حاجة أكتر من كده سبحانه وتعالى يقهر الأشياء بأضدادها يعني إيه؟ يؤلف بين المتنافرات اللي مش ممكن تجتمع لأنه قهار سبحانه وتعالى من معاني قهره المعنى ده حلو قوي يا اخوانا من معاني قهره يؤلف بين الأشياء المتنافرة أديك مثل المية المية عبارة عن إيه؟ في الكيمياء بيقول لك H2O ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين تاخد بالك ال H2O ده عبارة عن إيه؟ الهيدروجين مادة مشتعلة والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال واحدة مشتعلة والتانية تساعد على الاشتعال كويس؟ انت لما بتيجي تشوي لحمة ولا حاجة وتولع على الفحم بتهوي بالهواية ليه؟ عشان تحرك الأكسجين عشان الفحم يزداد توهجا لأن الأكسجين يساعد على الاشتعال مش كده؟ واحد القهار سبحانه وتعالى يجمع المشتعلة والمساعدة على الاشتعال فيخرج منها ضدها المية اللي بتطفي النار انت انت مدرك القهار عايز يثبت لك سبحانه وتعالى عايز يقول لك هو القهار العظيم فانظر الى المية اللي هي سر الحياة اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرها اللي هي في احشائك اللي هي سر حياة الكون كله المية دي اصلها ايه اصلها اشياء بتشتعل يجمع بين المتنافرات في افتكر مثل الميه دي وانت بتشرب الميه قول تخيل لو كانت نار تخيل لو كانت نار تخيل ازاي كيف اختار هذه المادتين لماذا اختار هذه المادتين ليعلمك ان القهار سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يا اخي اخشع بقى استسلم استسلم مع كل بق ميه بتشربه ثم يعود فيقرها يوم القيامه والبحر المسجور ترجع تتفتت الى ذراتها تاني فتروح الناس عايزه تطفي نار يوم القيامه فتجري على البحر عشان تجيب ميه فاذا بالبحر نار والبحر المسجور قهار ولا مش قهار قهر الاشياء فجعل لها خواص ثابته تخيلوا يا جماعه لو الميه ما بتغليش في درجه حرارتها الثابته دي لو كل مره بتتغير درجه غليانها مقهوره ليكي خصائص ثابته ما تغيريهاش انت يا ميه تغلي بدرجه حراره كذا عشان يحفظوا عشان يتعلموا عشان الحياه تمشي تخيل لو المعادن مش مقهوره انها بتنفعل في درجه حراره معينه كان العلم باظ تخيل لو اجسامنا مش مقهوره ان كلنا عندنا الكليه وكلنا لو كل واحد تشكيله جسمه غير التاني كان الطب باظ قهر خواص الاشياء كلها تثبتها ثبات الأشياء عشان احنا نعرف نعيش في الدنيا فالقهر لرحمتك ونجاحك ثم عاد فقهر الأشياء بعكسها يا سكينة ادحي بس ما تدحيش إسماعيل يا نار احرقي ثم يعود فيجعل منها العكس ما تحرقيش إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم يخلق الأشياء يحوت ابلع لكن ما تأكلش يونس احتفظ بيه بطنك وطلعه لي عندما أأمرك القهار يا اخوانا انتوا عارفين احنا بنتكلم عن مين حاسس بهذه الخشية ولا لا ثم انظر سبحانه وتعالى الى قهره كيف يقهر الاشياء بأضدادها البحر وهو ساكن رمز الجمال وهو هو وهو هايج رمز الخوف الهوى وهو نسمة رمز الحب والرقة وهو هو وهو اعصار رمز الدمار والخوف ازاي يخلق من الشيء الواحد اضداده أليس هذا بالقطار يجمع المية المتناثرات فيؤلف بينها فإذا بها الخير يجمع بين الأضداد يخلي الشيء الواحد يطلع منه أضداده ازاي جمع بين الروح والجسد ازاي جمع بين, بين الروح النورانية الشفافة حتة الكريستالة الرقيقة اللي جاية من السماء من نفخة في السماء مع الطين اللي جاي من الأرض ازاي قهر دي جوانيا وازاي ألف بينهم بحيث ان انت الجسم بتاعك لما تغضب يبان لما روحك تفرح يبان ده على وشك مع انه طين الروح فرحت ازاي الف بين الاثنين ازاي جمع بين الاثنين وهما متنافرين واحده جايه من السماء والتاني جاي من الارض ازاي جمعهم الروح تفرح الوش يضحك ويتلألأ الروح تزعل الوش يكرمش ويغضب ازاي ازاي الطين تفاعل مع الروح بهذه الصوره اليس هذا هو القهر اليس هو الذي قهر الكائنات وبعدين اقول لك حاجه جميله قهر جميل كل الكائنات فرحت بقهره ازاي الا ترى ان النباتات والازهار والطيور فرحانه بقهر الله سبحانه وتعالى تؤدي وهي مقهوره واجبها وهي سعيده تصدر منها الروائح الجميله ولا تذبل لانها فرحانه انها مقهوره لله عز وجل تبص على الطيور تجد الطيور سعيده والوان جميله وبتغرد وبتصفر وسعيده وهي مقهوره اشمعنى انت اللي زعلان انك مقهور قالتا اتينا طائعين احنا فرحانين ان احنا مقهورين بين يديك يا قهار يا جماعة اخضعوا لله واخشعوا لله واستسلموا لله ده الكون كله فرحان ان هو ملك القهار انا خايف يكون في ناس بتتفرج دلوقتي وتقول لا انا مش عاجبني ان انا ابقى مقهور يا اخي هو قهر جميل هو قهر خشوع وقهر خضوع وليس قهر انتقام او قهر اذلال تودد واخشع واشعر بال وتعالوا نكمل بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع اسم الله القهار وهدف الحلقة في الآخر خشية واستسلام لله عز وجل خشية تدفعك بعد رمضان انك توقف ذنب من الذنوب واستسلام يجعلك خاضع دائما بين يدي الله دايما فاكر ان السماوات والأرض قالت له أتينا طائعين وتخجل ان الكون كله يقول له أتينا طائعين وانت الوحيد اللي تدير ظهرك للكون وتقول له لا أريد أن أطيع فيأتي بك ولكن يأتي بك مكرها ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فلا تقل أنت يعني غير ذلك المعنى الحقيقة قلنا معنى أنا مستشعر صعوبة في الحلقة دي إن أنا أوصل لك إحساس لن تتذوقه إلا لو شعرت بينك وبين نفسك بهيبة الله عز وجل بشعورك إنك ضئيل إنك ضعيف إن هو القهار سبحانه وتعالى وإنت المسكين الفقير بين يديه إن هو مالك الملك إن كل ما دونه مقهور بين يديه شوف ال... إن يحصل جواك خشية ده هدف الحلقة هدف هدف أن تعيش مع اسم الله القهار إن إن, إن يحصل جواك هذه الخشية اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك اجعلنا نخشاك شوفوا شوفوا الصحابه وهم بيقولوا خ... عن معنى هذه الخشيه بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يختم مجلسه بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك لو شعرت بالطهارة الخشية هتزيد في قلبك تجعل بينك وبين المعاصي حاجز وحجاب وحائل اللهم اقسم لنا من خشيتك ادعوا بالدعاء ده كتير يا اخوانا الخشية الخشية اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا شوف النبي وهو راكع كان يكثر من أن يقول خشع لك أنا, أنا, أنا بحب الدعاء ده قوي خشع لك ده مش دعاء على فكرة دي مناجاة خشع لك ده شعور بالقهار سبحانه وتعالى ده شعور بالخشية خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي انا كلي خاشع ليك تخيل لما تحس مره وانت ساجد ان اعصابك خاشعه لله تبارك وتعالى الاحساس ده حلو على فكره يا جماعه انا قلت لك القهر الجميل قلت لك ان القهر فيه معنى حلو معنى ان تتذوق انك مقهور طائع لله عز وجل زي بقيه ال- الكائنات اللي بتتمتع بتتلذذ الطيور و و و والسماوات والارض والمجرات بتتلذذ انها اتينا طائعين مبسوطه بهذا الامر فتخيل دعاء النبي خشع لك سمعي وبصري هل انت بتستشعر مثل هذا المعنى من الخشوع جربته دقته ان تستشعر انك ضعيف بين يدي القهار قوي بالقهار سبحانه وتعالى لانك عبده لانك اغلى مخلوقاته واحنا بكره هنتكلم عن الودود فتجد التكامل العجيب انك خاضع ويحبك انك مقهور ويتودد اليك شوف شوف تكامل اسماء الله الحسنى من احصاها دخل الجنه لانه استكمل معرفه الله عز وجل لكن هذا المعنى الخشوع والله الخشوع السيده عائشه بتقول التمست النبي ليله فلم اجده في فراشه فتحسسته الدنيا ضلمه فتلمست بطن قدمه وهو ساجد فسمعته يقول اعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك النبي اللي بيقول كده وبيدعي بينه وبين نفسه أعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا غفار وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك النبي يوم كسوف الشمس لما كسفت الشمس فيقولون فرأينا النبي يخرج ويدخل يخشى على أمته يخشى أن يكون في فعل شيء أو حدث شيء يرضي بالله يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج ثم ركع ثم صلى طويلا ثم دعا طويلا ثم سجد طويلا ثم قال يا رب لم تعدني ذلك وأنا فيهم ولم تعدني ذلك وهم يستخفمون شوف الواحد زي يعني يعني انتصل يا خ- يا جماعه تاني هدف هدف الحلقه ان في ذنب حضرتك بتعمله تبطله بعد ما عرفت اسم الله القهار ببساطه شديده كل واحد قاعد احنا قلنا اسم الله التواب فقلنا ازاي يدعوك الى التوبة وكان هدف الحلقة يوميها ان تحب التوبة فتستحي فتترك الذنب النهارده بنقول لك اخشى الله واشعر بهيبة الله تترك الذنب فان لم تكن الاولى قد اثرت في قلبك التوبة فلعل اسم اليوم هو اللي يخليك تسيب الذنب الخشية الجلال الهيبة الاستسلام اتينا طائعين وهو القاهر فوق عباده كل ما دونه مستسلم بين يديه خاضع اليه هدف الحلقه انك تطلع من النهارده سايب ذنب ذنب كان وحش ومش عارف تسيبه بقالك عشر سنين وكل ونقول لك التوبه ويجي رمضان ومش قادر تسيبه تسيبه النهارده بخشيه الله عز وجل لانك لو عرفت القهار لأحرقت الخشية المعاصي تيجي الخشية كده زي المكوى على المعاصي تحرقها زي ما أحرقت لما جه سيدنا يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها قال معاذ الله الخشية الخشية موجودة الخشية ممتلئة في القلب تصل بك الخشية لله انك تبكي من خشية الله مش بس تسيب ذنب لا ده انت تعدي بقى مش انا بقول لك دلوقتي الخشية انا عايز منك ايه في الحلقة انك تسيب ذنب المعرفة القهار فخشيته فسبت الذنب لا تعدي انك تبكي من خشية القهار من خشية الله شوف ال- الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع عمرك تتخيل ان الناقة بعد ما تحلب ممكن اللبن يرجع في الدرع تاني لا يلج النار لا يلج النار الحديث ده تبشير ولا تخويف تبشير تبشير بالايه بالخشية انظر لا يلج النار ولذلك ما قالش لا يلج النار من بكى من خو... من خشية الله من خشية الله لا يلج النار لأن الخشية جت لأنك استشعرت اسم الله القهار لا ده, الع- ده الخشية كمان ممكن تتعدى في قلبك أكتر من كده تبدأ أنك تترك المعاصي ثم تتعدى أنك تبكي من خشية الله ثم تتعدى يحصل إيه؟ ان انت في معاملاتك مع الناس تخشى الله سبحانه وتعالى فتبقى بتعامل الناس وخاء وتخشى القهار سبحانه وتعالى لانك شفت عمل ايه في الظالمين وشفت عمل ايه في العصاه ازاي تتعدى انظر لعمر بن عبد العزيز كان يقول للغلام بتاعه اذا رايتني اضيع حق من حقوق الله او اظلم احد من الناس فخذني من ملابسي واجلبني وقل لي يا عمر اما تخشى الله تخيل الكلمه دي لو قلتها لي انا هفتكر وقول لي يا عمر اما تخشى الله شوف الخشيه مع واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب والحادثه دي مؤثره جدا سيدنا عمر بن الخطاب يوم فتح القدس يوم فرحه ويوم انتصار و و و و و. والناس كلها منتشيه وعمر يروح لربنا بالخشيه ازاي ليه المعنى ده في قلبه في اللحظه دي الناس كلها رايحه بالفرحه والضحك وال- ونشوه الانتصار وعمر رايح لربنا بالخشيه يقول أين أبو عبيدة بن الجراح فيؤتى بأبو عبيدة فيعانقه عمر ويبكي ويقول له يا أبا عبيدة ماذا سنقول لربنا إذا سألنا يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله هنقول إيه لربنا لو سألنا يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله فظل يبكي فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لا تبكي أمام الناس تعال نبكي في مكان وحدنا نتباكى فظل يبكيان من خشية الله والناس في أفراحهم عمر بن الخطاب مرة واحد غلط غلطة فمسك انتوا عارفين الدرة بتاعته اللي كان بيأدب بيها الناس فرفع عليه الدرة خلاص هيضرب فالراجل قال له أخوفك بالله فرجعها وقال خوفتني بعظيم خوفتني بعظيم عمر بن الخطاب وهو بيموت يقول لابنه ضع خدي على التراب لعل رب عمر يرحم عمر ليتني كنت شعر في صدر ابو بكر ايه ايه ده ايه الخشيه دي وايه الرقه دي يا ريتني كنت شعر في صدر ابو بكر ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي يا ريتني طلعت منها لا لي ولا علي ثم يقول ويلي وويل امي إن لم يرحمني ربي يوم القيامة يا ويلي ويل أمي لو ربنا ما رحمنيش يوم القيامة أخونا القهار الخشية خشية في الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب يأتيه رجل يا أغنياء اسمعوا هذا الكلام يا ناس اللي معاكم فلوس وفي فقراء يجي له رجل فيقول له يا عمر الخير رجل أعرابي فقير قوي فيجي له يكلمه بالشعر يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة اكسوا بناتي وأمهن اقسم بالله لتفعلن حلفتك بربنا لتفعل فسيدنا عمر يحب يختبره فقال له واذا لم افعل يكون ماذا قال اذا اذا ابا حفص لامضين حمشي فقال له عمر واذا مضيت يكون ماذا فقال والله عنهن لتسالن يوم تساق اما الى نار واما الى جنه فجري عمر على بيته وقام طلع ما لقاش حاجه يديها له فقام طلع بالعبايه بتاعته وقال خذ هذه يوم تكون الاعطيات منا لعلي اساق لا الى نار ولكن الى جنه تعرف تخشع كده تعرف تخشع فتترك المعاصي ثم تخشع فتبكي من خشيه الله ثم ترتقي فتخشع في معاملات الناس تعرف تخشع في الثلاثه دول تعرف القهار يملا قلبك خلي بالك في معنى تاني خطير للقهار ايه المعنى التاني الخطير خلي بالك القهار يقهر لسانك عند الموت ان كنت من العصاة خلي بالك خلي بالك يعني ايه يقهر لساني ما تعرفش تنطق بالشهادة مع انها سهلة قوي انتوا واخدين بالكم يا جماعة ان اسهل كلمة لا اله الا الله واخد بالك الشفايف ما بتقفلش بص بص على شفايفي كده لا اله الا الله ما بتقفلش جعلها اسهل كلمه تتقال ومع سهولتها الميت وهو بيموت محتاج كلمه سهله هو في اسهل من كده طب قول بقى كده قول لا اله الا الله مش عارف قهر اللسان بالمعصيه فمش عارف يقول فاكرين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي كان اغضب امه فيقولوا له قول لا إله إلا الله مش عارف ينطقها طب اتكلم معانا في موضوع تاني يتكلم من القهار من اللي قهر اللسان عن دي واطلق اللسان في دي قل لا اله الا الله مش قادر يتكلم ثم يعودون يتكلموا معاه يتكلم فذهبوا للنبي فقال اله ام يا جماعه خلي بالكم اوعى تقهر امك يقهرك القهار اوعى اوعى الامهات فاكرين كم حلقه يا اخوانا كل ما نيجي نتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى والله دون ان اقصد نلاقي الام غصب عننا والاب هم في طريقنا دون ان تقصد هي هي فيجي اله ام نعم يا رسول الله فيعرف انها غضبانه وغضبانه في ايه كان بيدي الاكل الحلو لاولاده ومراته وبيديها اسوا الطعام عشان كده اللسان عقد القهار ففضل النبي والقصة طويلة إلى أن قالت رضيت عنه يا رسول الله فأول ما قالت رضيت عنه قال لا إله إلا الله القهار أص- اللسان ده ملك مين يا إخوانا اللسان ده ملك مين عند الموت ساعة الموت ليك مين إلا هو سبحانه وتعالى أنت متعلق بالقهار في, أحف- في أكثر لحظة في حياتك محتاج فيها لله سبحانه وتعالى محتاج فيها للسانك لحظة موتك بيبقى القهار يجعل على لسانك أمثال الجبال مش عارف تقول أسهل كلمة لا إله إلا الله سهلة قوي مش عارف تقولها إخوانا ومع ذلك أنا مش عايز أخوفك أنا عايز أقول لك انظر لأحبابه سبحانه وتعالى انظر لمن خشوه بص لواحد زي سيدنا بلال وهو بيموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه تخيل تخيل واحد مش عارف ينطق ودون بيقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه انظر لواحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز تدخل عليه فاطمة زوجته وهو بيموت فينظر إليها مبتسما ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ويموت على الكلمة دي آخر كلمة في الآية والعاقبة للمتقين انظر لواحد بيموت زي سيدنا حذيفة ابن اليمان وهو بيموت يقول مرحبا بالموت حبيب جاء بعد غياب تخيل الألسنة القهار شايف الألسنة بتتحرك ازاي حبيب جاء بعد غياب رايح يقابل الصحابة رايح يقابل النبي ثم يقول أي ليلة هذه فيقولون احنا في اي وقت اهو خلاص لحظات الموت احنا في اي وقت فقالوا نحن قبل الصبح بساعة فقال اللهم اني اسألك ان يكون مسائي في الدنيا وصباحي في الجنة اللهم إني أسألك أن تكون ليلتي في الدنيا وصباحي في الجنة القهار يا أخوانا القهار القهار قهر عباده بالموت كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت كل مقهور بالموت القهار يا أخوانا أليس كفى بالموت واعظا كما يعني كفى بالموت واعظا القهار قهر عباده كلهم ثم القهار سبحانه وتعالى شوفوا ال- شوفوا الآية يا ملك الموت بعد يعني أو قبلها عشان تعرف القهار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف أنعم إزاي أفرح كده و- وأبقى سرحان و- و- و- وتوه في الدنيا وصاحب القرن مين صاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في القرن في في السور وصاحب القرن قد التقم القرن ده النبي بيقول الحديث ده من امتى قد التقم القرن واحنى الجبهه انت عارف لما تيجي تنفخ في شيء فبتقوم ايه تنحني علشان تصعد بال- كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واحنى الجبهه واصغى الاذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ تخيل هذا الحديث ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض قهار سبحانه وتعالى وينادي سبحانه وتعالى من بقي يا ملك الموت كل ثاني فيقول ملك الموت لم يبقى إلا عبدك جبريل وعبدك ميكائيل وعبدك ملك الموت يا رب يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل فيقبض ملك الموت روح مي- ميكائيل من بقي يا ملك الموت عبدك جبريل وعبدك ملك الموت يا رب يا ملك الموت اقبض روح جبريل وتقبض روح جبريل من بقي يا ملك الموت لم يبق إلا عبدك يا رب يا ملك الموت اقبض روحك ولا يبقى أحد وينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد لأنه لا أحد فيرد الله سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى هذه هنا يأتي اسم القهار كان في الدنيا وكان في الآخرة القهار في البداية يأتي طوعا أو كرها والقهار في النهاية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار القهار في البداية بنفخة في آدم والقهار في النهاية بنفخة في الصور القهار القهار القهار سبحانه وتعالى القهار يجعلك يوم القيامة تمر على الصراط ثم يقهره بأن يجعل الصراط مظلما ثم يقهره للمؤمنين فيجعله منيرا سبحان الله يعني احنا كلنا عارفين الاحاديث ان الشمس يوم القيامة تقترب من الرؤوس طب ازاي الصراط مظلم بعد وقفة يوم القيامة يقهر الصراط فإذا بالظلام ثم يقهر البشر يمر على الصراط ثم يقهر الصراط للمؤمنين نور يا صراط للمؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات الناس كلها في الضلمة ودوم يمر من القهار الذي قهر ففعل كل ذلك أليس هو الواحد القهار سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر يقول رأيت النبي يصعد على المنبر ينادي بأعلى صوته يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يقول ثم بدأ النبي يقول يمجد الله تعالى نفسه يقول أنا الملك أنا الجبار أنا العزيز أنا القهار يقول عبد الله بن عمر فرأيت المنبر يرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر خشع للقهار يا اخوانا المنبر حس بأسماء الله الحسنى فخشع يقول حتى تحركت خشية أن يسقط رسول الله من على المنبر عشان لو وقع اسنده القهار سبحانه وتعالى ايه النقطة الأخيرة كيف نحيا باسمك يا قهار كيف نحيا باسم القهار أول حاجة الخشية والاستسلام الخشية الخشية الخشية الخشية انك تقول يا رب ثبتني بعد رمضان ما اقعش في الذنب دون ده انا دقت حلاوة رمضان القهار اللي قهر رمضان فجعل قلوب المؤمنين تفو اليه من الذي فعل ذلك النقطة الاولانية الخشية الخشية للقهار سبحانه وتعالى قلوب الع- قلوب الناس او القلوب كما يقول النبي بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء القهار يقهر القلوب كيف يشاء واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عرفت ليه النبي كان بيدعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انت بتدعي كده يا رسول الله لاننا كلنا ملك القهار يا اخوانا النقطة الاولانية نتعاهد على الخشية خشية تجعلك تترك معصية خشية تجعلك تعامل الناس برحمة خشية تجعلك تبكي من خشية الله دي النقطة الأولانية النقطة الثانية اوعى تقهر بني آدم اوعى فأما اليتيم فلا تقهر خاصة الضعفاء يا اخوانا اوعى تقهروا الناس يا اخوانا خاصة الضعفاء خاصة الأيتام فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر النقطة الثالثة اقهر شيطانك اقهر شيطانك بطاعتك لله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اني داع فامنوا تعالوا ندعي يا اخواننا الليله دي لعلها ساعه اجابه تعالوا ندعي كده وربنا يعني ونستشعر خشيته ونستشعر ضعفنا بين يديه اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله الذي قهر السماوات والأرض الحمد لله الذي قهر الليل والنهار الحمد لله الذي قهر الماء والهواء الذي الحمد لله الذي قهر الليل والنهار الشمس والقمر السماوات والأرض الحمد لله الذي قهر الع- العدم الحمد لله الذي جعل الكون بين يديه الحمد لله اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا لا إلى النار مصيرنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك أن نسلب حلاوة الإيمان بعد العطاء نعوذ بك أن نبعد عن أسمائك الحسنى بعد رمضان نعوذ بك أن ننساك فتنسانا نعوذ بك أن, أن نموت وأنت غاضب علينا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة أخرجنا من الدنيا على خير يا رب أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا اهدنا قبل أن نموت أيقظنا قبل أن نموت اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر ذلاتنا اقبل توباتنا اغسل حوباتنا اخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا ارحمنا إذا غسلونا ارحمنا إذا كفنونا ارحمنا إذا وضعونا في التراب ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب ارحمنا عند سؤال الملكين ارحمنا إذا وقفنا بين يديك ارحمنا وقل لنا يوم القيامة إني راض عنكم فادخلوا جنتي يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين جفف دموع نساء المسلمين جفف دموع نساء بلادنا يا رب العالمين اربط على قلوبنا احفظ اولادنا ارزقنا الاخلاص اتقنا من خشيتك اتقنا من خشيتك نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا قهار يا قهار يا قريب يا كريم يا ودود يا رحيم يا قريب يا قريب يا ذا الجلال والإكرام سامحنا يا قهار سامحنا يا قهار سامحنا يا ودود سامحنا يا كريم سامحنا لأنك أنت التواب سامحنا لأنك أنت الغفور سامحنا لأنك أنت العظيم يا رب عصيناك طويلا وأنت تسترنا أيوم نعود إليك اليوم تتركنا سامحنا سامحنا كنا نعصاك طويلا وأنت تسترنا على فرشنا جئناك الليل نرجو رحمتك ونخشى عذابك فسامحنا وتب علينا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وانصرنا وارزقنا الإخلاص وتقبل منا رمضان يا رب اعتقنا الليلة يا رب اعتقنا الليلة اجعلها ليلة عتق يا قهار اعتقنا الليلة يا رب اعتقنا الليلة اللهم ان نبيك اخبرنا انك لك كل يا رب اجعل كل من يسمعنا الآن من عتقاء هذه الليلة يا رب يا رب يا رب يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نح يا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك